بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كلمكم في موضوع بعنوان عاوز اب يعني ايه عاوز اب عاوز اركز على صورة الاب في مثل الابن الضال واخد منها معنى الرجولة احنا موضوعنا كونوا رجالا احيانا بنتصور انه كونوا رجالا دي يعني عضلات ويعني صوت عالي ويعني مسؤولية بس إنما احنا هنلاقي معاني أخرى في صورة الرجل المثالي اللي في قصة الابن الضال بداية نقول إن الاتنين طلعوا عيال الصغيرين مش رجالة الأولاني ما كانش راجل لأنه نسي كل فضل أبوه رباه وتعب معاه وسابه وقال له اديني ميراثي ما يصيبني من المال طبعا واحنا بنعمل كده مع ربنا كلنا ان احنا بناخد خير ربنا ونركن ربنا بس عملها بطريقة يعني عنيفة جدا والأب سابه قال له اللي انت يريحك والولد طبعا ضيع الدنيا كلها الابن التاني برضه ما كانش راجل ليه لأن لو راجل عنده مبادئ زي أبوه كان يفرح ان اخوه طلع انه عايش اخوه محدش عارف عايش ولا مات فابوه قال له يا ابني اخوك كان ميت وعايش انما قلبه اسود ومرضاش يحتفل وعير ابوه باخوه واهان الاتنين ورفض انه يفرح في لحظه كانت تستحق الفرح فكأن كل انواع البشر بيطلعوا عيال المتدينين منهم اللي زي الابن الأكبر والبعيدين منهم اللي زي الابن الأصغر آه كله كله فاسد كله وحش بس بأشكال مختلفة يا واحد ضيع الدنيا يا واحد واقف للتاني بيدينه وبيعيره ومش طايقه وبرضه بيفكر في مصلحته تعالوا نبص على هذا الأب ونعيش شوية فكرة عاوز أب وغرض يقول كده ليه لأنه احنا دلوقتي عاوزين نبص على ربنا كالأب كالرجل الأب المثالي اللي كلنا محتاجينه مهما كبرنا على فكرة ومهما عجزنا في احتياج للأبوة ليه؟ لأن الأبوة مغروسة فينا محتاج حد يشيلني محتاج حد مسؤول عن ده اللي هقوله يا عم فملهاش علاقة قوي بالسن ولا كونك حتى راجل كبير لا برضه ممكن تبقى محتاج أب وهتفضل محتاج أب وكل اللي نفسي فيه بعد النص ساعة دي إن كل مرة نيجي نقول أبانا الذي ما نستعجلش وإحنا بنقول كلمة أبانا لأن هنلاقي الأب اللي إحنا عايزينه في الكلمة دي أول حاجة أقولها عاوز أب يستحملني لأنه في وقت الواحد بيبقى محدش مستحمله وفي وقت بيبقى هو نفسه مش مستحمل نفسه قرفان من نفسه متغاظ متضايق وكل حاجة وحشة في حياته وساعات الواحد من كتر غيظه من نفسه يزيد الأمور غلط لأنه إيه زي اللي خسرانه خسرانه فحاسس ان الناس مش مستحمله طيب خد كمان بقى ايه ويرفص يعني وكانه بيبعد كل الناس عنه لكن يقال انه في الغالب هو عاوز يعيش الطفل القديم اللي جواه اللي يعمل زي ما يعمل هو مطمن ان ابوه هيفضل ابوه وهيفضل يستحمله ومش هيرميه لكن للاسف لما كبر حاسس ان محدش مستحمله وحاسس في وقت هو مش مستحمل نفسه مش طايق غلطه مش طايق ضعفه مش طايق عجزه مش طايق كذبه ووعوده هو نفسه بيبقى الواحد احيانا مش طايق روحه انا عاوز اب يستحملني زي ما انا ويستحمل بسببي اي حاجه كمان يستحمل اي حاجه بسببي طبعا ده مش موجود في الدنيا على فكرة هو موجود عند ربنا بس لأن ده ما تركبش غير على ربنا كأب اللي استحمل كل حاجة عشان إنه جه وتعرى وتهان ومات واتبهدل وكل ده عشاننا هو من الأصل مستحملنا فكرة الاحتمال دي مش هتلاقوها في الناس كتير حتى لو معاك شخص بيحبك قوي هيجي لك لحظة تخاف تخلص رصيدك عنده ما هو تخاف يزهق هي هيدعبك هذا الفكر هيفضل مستحملني على طول ده ممكن زوج يفتكر مراته كده او زوجة تتصور جوزها كده او اب مع اولاده والفكرة تغلبه لغاية امتى هيستحملني الوحيد اللي ما تسألش معاه لغاية امتى ربنا ما عندوش مواعيد ما عندوش شروط ما عندوش حدود لا يا ابني هستحملك عادي طب انا خلصت كل الفلوس ماشي طب انا بوظت الدنيا ماشي طب انا يمكن اغلط تاني ماشي يمكن اسيب البيت تاني طب وماله هفضل ابوك هتسيب البيت هفضل مستنيك انا ما عنديش غير كده اعمله الفكر ده كلنا جوانا احتياج ليه لان احنا لا نثق في انفسنا من الناحية الروحية ودي حاجة كويسة فينا ان احنا محدش فينا بيقدر يوعد وهو متأكد انه هيلتزم بالعكس غالبا بنوعد واحنا ايه حاسين انه غالبا مش هنلتزم فبيبقى الواحد خجلان يقول له طب هتستحملني لو طلعت عيل زي كل مرة يقول لك هستحملك طب هتدي غفران تاني حتى لو عملت كده تاني هدي غفران تاني عاوز أب يشيلني معنى آخر جميل في الأبوة حكاية الشيل دي ودي ليها آيات والآيات دي مذكورة على فكرة في النص بتاع كونوا رجالا أشعية 46 لما ربنا بيقول لشعبه من البطن أنا أحمل وإلى الشيبة أنا أحمل يعني من بطون أمهاتكم شايل ولغاية ما هتعجزوا شايل وإلى الشيخوخة أنا هو أنا أحمل أنا أرفع وأنجي فبمن تشبهونني وتسوونني مين يشيلني في الوقت اللي مش قادر أشيل نفسي ولا أشيل حاجة في الدنيا حتى احنا كرجال أو كآباء أو كمسؤولين بأي درجة بيجي لنا وقت مش قادرين نشيل روحنا ومش قادرين نشيل المشاكل اللي علينا طب مين يشيلني بمشاكلي ربنا وشغلته يشيل والله كأب يتلذذ لما يشيل وهنا عاوز أقول لكم فكرة مهمة ساعات الطفل يفتكر انه شيل على ابوه في الوقت اللي بيكتشف ان في اللحظة اللي ابوه بيشيله هو مبسوط الاب نفسه مبسوط احنا ساعات مخنا يروح في فكرة انا تقيل اه بس انت مش واخد بالك من حقيقة اخرى ان جده اللي شايل او بابا اللي شايل هو مبسوط في اللحظة دي وبالعكس لما تحسسه انك محتاجه يشيلك انت بتسعده لان الاب الطبيعي او الجد الطبيعي لما يشيل يشعر بدوره ويتلذذ بالحضن ده ويحس بقيمة وجمال ان في حد محتاجه دي بالنسبة له تسعده وده السعادة عند ربنا لما بتقول له يا رب شيلني هو مش متضايق انت مش فاهم حاجة ده هو مبسوط جدا ولما تقول له طب شيلني بعيالي مبسوط اكتر طب شيلني بكل حاجة مبسوط اكتر واكتر ما عندوش ازمة ابدا في الحتة دي بالعكس لما بتقول له نزلني انا كبرت بيتكبس وهي دي المصيبة اللي بنعملها احنا نزلني انا كبرت يعني ايه انا شيل روحي انا كبرت يا بابا طب يا اخويا اتفضل مغفل انت ما كبرتش انت محتاج تتشال وعشان كده ارجعوا خليكوا عيال احد معانيها دي خليكوا اطفال يعني ايه مش عيال بالمعيله لا عيال في الاحتياج ده انت محتاج تتشال ما تكبرش انت فعلا محتاج تتشال مهما كبرت في الوقت اللي يسعد ابوك انه يشيلك لان هو خلقك عشان يشيلك من البطن أنا هو وإلى الشيبة أنا هو أنا أحمل أنا أرفع شغلتي بتعطلوني عن شغلتي ليه يبقى أنا محتاج أب يشيلني مهما كبر سني وأسعد واحد عايش في الدنيا هو اللي حاسس إنه متشال طول الوقت سايب إيديه كده وفي كل صغيرة وكبيرة يبص بصة كده بس يوقع جده وأبوه ويقول له شيل أنا عاوزه يشيلني حتى أخطيت في التعبيرات اللي بقولها حتى لو ريحتي وحش بس هو الوحيد اللي هيستحمل بقرفي أنا عاوزه يشيلني بغبائي يعني نخرب الدنيا وبوظها ويجي هو يشيل ويلم ورايا عاوزه يشيلني بجهلي أنا مش عاوزه يشيلني بشروط يقول لي لما تبقى كويس أشيلك لا كده عمره ما هيشيلني كده هترعب انا عاوزه يشيلني اول ما اقول له شيلني بس وعلى فكره دي طريقه ربنا ربنا ما بيس ما بيشرطش في في الحب ابدا تقول له بتحبني بحبك يا ابني طب انا وحش بحبك طب مش هسمع كلامك بحبك طب هغلس هغلس بس برضه هفضل احبك انا كمان نفسي يشيلني عاوز اب يشيلني وانعس على كتفه وما افكرش في ناس كتير انا عارف الحته دي تفرق معاها ليه ناس منكم مخها مش راضي يسكت مش راضي ياخد اجازه مش راضي حتى وانتوا نايمين المخ شغال وبطريقه مرهقه فبيبقى الواحد نفسه ينام نوم عميق زي الاطفال نوم بيحلم أحلام سعيدة رز بلبن ما بيفيش رز بلبن دلوقتي كله اسود أنا عاوز عاوز أنام النومة دي نوم الطفل صغير لا فاهم حاجة في الدنيا ولا عارف بكرة هيمشي ازاي ولا عنده حسابات ولا ولا ما فيش حاجة بيفكر فيها هو بيصحى عشان يلعب وياكل طب أنا عاوز أعيش العيشة دي على فكرة معروض عليا العيشة دي طول الوقت مش مش بس معروض عليا ده ربنا بيحايلني عيش العيشة دي بيقول لي انت اللي مغلب روحك ما انا بقول لك تعال اشيلك ما انا بقول لك خليك زي العيال ما انا بقول تعالوا يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وايه وانا اريحكم وانا بقول غير كده عاوز اب مسؤول عني كل دي معاني في كلمة أبانا الذي كل دي معاني في الرجولة اللي بندور عليها واللي على فكرة لازم تبقى فينا بعد كده المسؤولية شعور جميل جدا لما تكون انت مسؤول من حد ومرهق جدا لما تكون مسؤول على حد عاوز أب مسؤول عني في كل مراحل عمري لما أكون ناجح مسؤول ولما أكون ساقط مسؤول لما أكون جوه الكنيسة مسؤول لما أكون بره الكنيسة مسؤول عني لما أكون ماشي صح ولما أكون ماشي غلط لما أعمل اللي بيقوله لما أكسر اللي بيقوله حكولي حاجة كده في قصة الابن الضال معرفش مدى دقتها بس هي تأمل لطيف يقال أن في بعض قرى اليهود كان اللي يعمل عملة الابن الأصغر يرجم لو اتشاف راجع لأن دي مهينة للأب وفي حسب الوصية اللي يلعن أباه وأمه يموت موت طبعا فكرة أنه ياخد ميراثه ويمشي كانت زي اللعن وأكتر فيقال أن الحاجة الوحيدة اللي تمنعهم يرجموا الولد وهو راجع أنه الأب يحضنه وعشان كده الأب طلع جري أول ما شافه لأنه كان عاوز يلحقه من عملته هو المسؤول ويستاهل اللي يجرى له بس الأب ما يقدرش يقول كده الأب مسؤول عنه في غلطه مش هو سبب غلطه لكن مسؤول عنه في غلطه مأساة لما طفل يغلط في مدرسه ويستدعو ولي الأمر ويبقى كل اللي شاغل ولي الأمر يطلع نفسه بريء أنا قلت له غير كده هو ولد مش مؤدب أنت جاي تقعد مع القضاة علي أنا أنت أبويا ولا أبوهم ولا إيه ياما أطفال اتجرحوا جرح بال- ملوش علاج في مواقف زي كده في اللحظة اللي استنى مسؤولية الأب لقى الأب بيغسل إيديه لأنه عاوز يتجمل فبدل ما يقف يستر على ابنه يعتذر يشيل الغلط بتاعه يلطش ابنه يقول أصله قليل الأدب أنت بتعمل كده ليه إرضاء ليهم يعني أوكي بس جوايا إحساس في اللحظة دي إيه أنا مش عاوزك أب خلاص لأن في اللحظة اللي أنا غلطت واحتاجتك تبقى مسؤول عني وأنا بغلط أنت غسلت إيديك أنت طلعت نفسك براءة وسبتني أنا في المصيدة المسيح عمل عكس كده دخل نفسه وطلعنا احنا براءة محتاج أب مسؤول عني وأنا بغلط وأنا ضعيف حتى مسؤول عن قراراتي كتير لما نيجي ناخد قرار واحد هياخد قرار جواز ولا قرار هجرة الاقيه مرعوب وقلقان صدقوني ببقى عاوز اقول له انت بتقول ابانا الذي بس بخاف يزعل يفتكرني بتهكم عليه بس هي الحل ابانا الذي يا ابني خد قرارك ما تخافش ابوك شايل كده كده امشي في الموضوع ما تخافش ولو مش مصلحة ابوك معاك مش هيسيبك لو سافرت آخر الدنيا مش مصلحتك هيبقى معاك ولو جوزت فلانة وطلعت مقلب معاك مش هيسيبك ولو اشتغلت الشغلة دي وطلعوا عينيك برضو معاك انت قلقان ليه هو أبوك ومسؤول حتى لو قراراتك خطأ اللي بياخد قرارات وهو متشال وفي ظهره حد مسؤول بياخد قراراته بجرأة النهارده في موجة تردد فظيعة عند الناس في كل قرار ليه؟ لأن الأبوة غايبة هو مش مطمن إن في حد هيبقى مسؤول كل الناس بتقول له أنت مسؤول عن قرارك البنات بالذات بيترعبوا من الكلمة دي ده مستقبلك واحنا مش قاعدين لك يا بنتي والكلام الجميل بتاع الأمهات ده بقى اللي يفور الدم فإيه ده مستقبلك هت- هتشربيه فتقول لا بلاش بلاش آه بس في حقيقة تانية غايبة انه ابوكي مس... ابوكي اللي بجد بقى المحترم لا مؤاخذة يعني مسؤول عنك حتى لو قررتي قرار غلط مش بيقول معرفكيش مش هيقولك ده قرارك واشربيه ما بيعرفش يعمل كده قرار آدم انه يكسر الوصية هو وحواء شربوا المسيح ما غسلش ايده وقال ما اعرفكش يا ادم وما بيعملش كده مع حد فينا قرار التي امسكت في ذات الفعل انها تعيش غلط شالوا المسيح وقال لها انا المسؤول وقف يدافع عنها لانه اب محتاج اب مسؤول عن بيتي وعن ولادي وعن مستقبلي امهات وابهات كتير قوي مسؤوليتهم عن اولادهم مملي- مليانة قلق وخوف لأنه مش مستمتعين بأبوة الله كفاية يا فلان الفاضل أولادك وأحفادك أغلى عند ربنا منك أغلى عنده من عندك فاطمن مش لازم أنت اللي تشيل المسؤولية هو شايلها وشايلها أفضل منك فاهدى شوية وحمل عليه لأن المسؤولية عليه مش عليك محتاج أب بيفكر فيا حتى لو نسيته أو أهملته طبعا أحيانا الواحد يكون عنده شعور صعب بالوحدة أو بصغر النفس المر وبيبقى حاسس محدش بيحبه أو على الأقل محدش فاكره وفجأة يرن تليفون ويلاقي واحد بيكلمه بيسأل عليه بدون طلب تأثير ده إيه؟ يعني ساحر في حد فاكرني بيسأل عليا مش عاوز حاجة دي في لحظات بتبقى يعني أغلى من كنوز الدنيا كلها لمجرد ده أنا عديت على ذهنه فسأل عليا وهو مش عاوز حاجة لا بقى أنا طمعان في أب مش يسأل عليا يفكر فيه وطول الوقت حتى لو مش بفكر فيه ما هي قلة أدب بقى بقلة أدب يعني إيه إيه يعني إحنا كده كبشر طماعين في الحتة دي طب وماله وماله لأن أبونا كريم أوي فيقول لك لا بفكر فيك حتى لو أنت تفكرش فيه خالص ده موقف الأب مع الابن الضال الابن الضال افتكر أبوه بعد سنين افتكره بس كان لسان حال الأب مفيش لحظة يا ابني إيه نسيتك ما جاش اليوم اللي ما كنتش قصادي طول الوقت طبعا ده يفرق كتير قوي أنا محتاج الأب ده اللي بيفكر فيا طول الوقت حتى لو أنا نسيه وحتى لو أنا عنيد معاه يفكر يصلحني وحتى لو زهقت الناس كلها ما يزهقش عاوز أب من النوع ده أزهقه بس ما يزهقش أغلس ويستحمل عاوز أب يستر عليا لأنه أنا نفسي بفضح روحي والناس ما بتسترش طب أنا عاوز أب مهما غلط يجملني مفيش أجمل من ربنا في الحتة دي أحكي لكم كم موقف بقى بصوا له من ناحية الستر بطرس عمل عملة سودة والناس عرفت فأكيد بطرس ده لا قادر يبص في وش العذراء ولا في وش يوحنا عيبة كبيرة قوي اللي حصلت فطبعا بطرس منهار نفسيا يوم الحد الفجر المسيح خده في حضنه وقال له ولا حاجة ما حصلش أي حاجة بس في مشكلة منظري قدام الناس ما فاتش اسبوعين موضب له حتة قعدة قدام كل الناس وساب كل التلاميذ يا سمعان ابن يونا بتحبني قال له أيوة قال له ارعى خرافي قدام كل الناس بتحبني أيوة ارعى خرافي بتحبني تردد اتردد لأنه مش قده قال له ارعى خرافي انت تتردد لكن انا ما ترددش انا بقول لك ارعى خرافي ذهبي الفم قال المسيح قصد بالقعدة دي يرجع كرامته قدام كل اخواته يستر على اللي فات اياكوا واحد يقول لبطرس كنت انكرتني مرة هي نظامها كده اديني بقول هيرجع راعي ويرجع ايه بنفس المكانة الاولى طب مش هتقول لهم حاجة لا مش هقول مش هنقلب في اللي فات لا طب عاوزني اقول تاني انا غلط لا نفس الكلام مع كل التلاميذ وهم داخلين يوم حد الزعف يهوذا كان يضمر الخيانة بيسرق ويهوذا ماشي في الزفة في حوالي مئة ألف أو أكتر بيزف مين اللي حوالين الحمار لا مؤاخذة تلاميذ هم رجالته وتلاقي يهوذا ماشي عمال يعمل كده يعني ايه طبعا حي الجماهير ما هو واحد من الحاشية والمسيح ساكت هو عارف يهوذا بيعمل ايه وبيستر عليه وسايبه عمال ياخد مجد وكرامة ولا تعني المسيح الحاجات دي خد يا ابني اللي انت عاوزه بس بلاش تعمل في روحك كده عاوز اب يستر عليا مهما حصل ويطلعني كويس ويفضل هو الوحيد اللي عارف اللي فيها وده اللي بيعمله ربنا معانا ولا ايه مش كده مش تلاحظوا ان انتوا شكلكم كويس قدام الناس عادة كده ده طبعا لانه هو اب حلو يجمل عياله قوي ويغطي على كل العيوب وهو اللي عارف كل حاجة عاوز ربنا يستر عليا حتى لو ما سترتش أنا على نفسي أحيانا الواحد من كتر غبائه يفضح نفسه يقوم ربنا يلم وراه ويستر عليه عاوز ربنا يستر عليا حتى لو ما طلبتش انه يستر عليا وده بيحصل برضه كل يوم نقول له لأنك سترتنا مع أننا ما قلنالوش استر بس هو بيستر طريقته كده شخصيته كده عاوز أب يدافع عني طبعا كل الأفكار متقاربة بس إيه بنحاول نوصل معنا أب يدافع عني يعني إيه ساعات الواحد ما يبقاش عنده دفاع أنا غلطان وما عنديش حجة ليس لنا حجة ولا معذرة ما فيش هنقول إيه طيب هنقول مش عارفين لا عارفين هنقول ما كانش في وقت كان في وقت هنقول فعلا احنا حجاجنا كلها فلس يقوم يتبارى المسيح له المجد ويطلع دفاع ما يخطر لناش على بال يوم ما جه التلاميذ قال لهم مش انا قلت يا اولاد تسهروا معايا وقفوا يا عيني ما فيش حد قادر ينطق حاجه تكسف ثلاث مرات في نفس الليله يقول اسهروا يناموا وشكله يعني حزين جدا فكل واحد منهم بصص لنفسه مش عارف عملت كده ازاي فما فيش دفاع عارفين مين اللي دافع هو برضه قال معلش ما هو الجسد ضعيف جبتها منين دي الحجة دي هو اللي طلع الدفاع وقال أصل الجسد ضعيف لكن الروح نشيط يعني زي اللي بيقول أنا عارف إن أنتوا بتحبوني بس غصب عنكم يلا ناموا الآن واستريحوا أنت بتدافع عنهم في عملة سودة بيعملوها التي أمسكت في ذات الفعل مفيش حاجة تتقال غلطانة طبعا طبعا طب ايه في اي دفاع لا طبعا ما فيش دفاع لا تهمه لبساني 100% يقف المسيح ويدافع ويطلع بدفاع ما يخطرش على بال مش بيقول هي مش غلطانه واللي يبقى كذاب لكن يقول اللي منكم ما بيغلطش يرميها باول حجر ويقف له ويكسب القضيه لانه بيدافع في الوقت اللي الواحد فينا ما يلاقيش دفاع يعني يبقى الواحد يقول له أنا استاهل جهنم فربنا يقول لي لا أنت هتدخل السام الله أنا بقول لك ما ينفعش أدخل السام وهو يقول لي لا وما تنفعش تدخل جهنم أنا مسؤول والقضية قضيتي وأنا ما بخسرش قضايا أنا أعرف أدافع وأكسب أي جولة عاوز أب قدام ضميري يدافع عني يعني إيه عذاب الضمير وحش ممكن الواحد ضميره يتعبه ويعذبه من أخطائه تجاه الناس تجاه نفسه تجاه أولاده يبقى خجلان من نفسه بطريقة تقلب صغر نفس يعني إيه مش طايق اللي عمله لكن ربنا يدافع عني قدام ضميري فيلاقي روح الله روح الأب ده اللي جوايا يقول لي معلش ما انت برضو ضعيف انت ناسي انك ضعيف وانت بني ادم بتقع هو ادرى منك بضعفك واكثر احتمالا لضعفك منك عاوز اب يدافع عني ويصالحني مع نفسي ناس كتيرة عايشة مش متصالحة مع روحها من كتر ال history حتى ساعات بعد ما يعترف في ناس بعد ما بتعترف وان كان الاعتراف له دور رائع في الحتة دي ان واحد يكون كاتم حاجه وحشه سنين فطبعا مخليه عصبي وقلقان ومش بينام ومش مبسوط وبعدين يعترف يفش قوي وبعدين يرجع الشيطان يلعبه تاني لانه ما اصطلحش مع نفسه كفايه لانه ما عرفش يدافع عن نفسه قدام نفسه جواه يقوم ربنا اللي يدافع ويهدي ضميرك بيقول لك مقبول يا ابني ما انا جيت عشان الخطاة وانا جيت عشان الكويسين وان كانت خطاياكم كالقرمز يعني لو صفحتك سودة من من اولها لاخرها انا هبيضها احنا مش هنبص بقى انت ملخبط سطر ولا اتنين ها لخبطت السطور كلها وليكن عاوز اب يدافع عني وهو بيدافع يعذرني ويقبل اعتذاري ما يقوليش زي الناس اطلع من دول يعني ايه لما اقول له غصب عني يصدقني ولما اقول له ما قصدتش يصدقني يقبل اعتذاري وهو كمان اللي يقول لي اعتذر اقول ايه وما ينزعجش وانا بوعد بسذاجة كأني همشي صح عاوز أب لا يفقد الأمل فيا من أجمل صفات ربنا له المجد كأب يعني أنه عنده رجاء فينا غريب جدا عنده أمل فينا لا ينقطع لا ينتهي يعني واحد زي اللص اليمين لسه ليك أمل فيه ده ما فيهوش حاجة عدلة ده لغاية الصليب وهو بيشتمك زي زميله وبيتريق عليك يعني إلى هذه الدرجة عارفين في أول مراحل الصليب كان زي اللص التاني لكن فجأة اللص اليمين انتبه انت مش بترد ليه انت قابل واحد زي يبهدلك ليه وقابل شوية الحسالة دول يشتموك ليه واللي أنا سمعته عنك عمرك ما بتغلط وبتعمل الخير للي يستاهل واللي ما يستاهلش انت ايه انت مش طبيعي انت مش عادي انت ليه كده فخد موقف عكسي وقال لزميله ما تخرس بقى اتصور كده ما تختشي بقى احنا قاعدين نعيب ونقول احنا نستاهل اللي بيجرى لنا لكن ده ما عملش حاجه وقال له اذكرني يا رب وكمل الرجاء في اخر لحظه لسه عندك رجاء لسه عندي رجاء لما تفقد رجائك في نفسك ربنا مش فاقد الرجاء فيك في ناس تقول له مش هصلي ومش هتناول وخليه وجهنم جهنم انت تعمل كده بس هو مش هيعمل كده لو اخترت جهنم لنفسك ربنا هيقول لك وانا مش هسمح لك بكده مش هسيبك تروح ما ينفعش تأذي روحك يعني ربنا ما يفقدش الأمل فيا حتى لو بعدت عنه بقصد إلى آخر حد يعني إيه أبقى مصر مصر أبعد عنه و وهو مصر يرجعني أظن دي معنى كلمة صعب عليك إيه أن ترفس مناخس معناها كده بص أنت تقاوح وأنا قاوح أنت تحاول ترفس وتزق إيديا وهحضنك هحضنك هجيبك هجيبك وهو يرفس يقول له ما أنت رفس بس مش ه... مش هسيبك هجيبك فشاول أدرك إنه عمال يرفص مع رحمة ربنا عمال يزق ايدين ربنا عمال يقاوح ويقاوم ويعند وربنا بيقول له هجيبك لأني عندي أمل فيك حنانيا الرجل الصالح البار فقد الأمل في شاول بسبب السمعة قال له لا ده ما ينفعش يا رب أي يهودي ممكن يتوب لا لا قال له اسمع الكلام هذا لي إناء مختار أنا ما فقدتش فيه الأمل هينفع وهتشوف وطبعا نفع عاوز أب لا يفقد الأمل فيا حتى لو بعدت عنه فترة طويلة قوي وزادت الهوة يعني المسافة بقت كبيرة قوي الولد الابن الضال بعد ما خلص نص فلوسه بقى رجوعه أصعب ليه تصور واحد مثلا خد خمسة مليون من أبوه وفي شهرين ضيع 2 مليون مثلا لو في أول أسبوع ضيع مئة ألف ورجع أهي برضو إيه ملحوقة بعد شهرين ثلاثة ضيع نص الفلوس هيرجع إزاي طب بعد ما خلص كل الفلوس بقت صعبة قوي إنه يتقبل ده بمفهومه البشري ده بحساباته الأرضية انه مسافة كبرت قوي الغلط زاد قوي فصعب قوي ان انا اتقبل هذه حساباتك انت بس هو ما بيبصش كده هو كأب ما بيفقدش الأمل حتى لو قعدت عشرات السنين تعند مرة حد من أبائنا الكبار واحد جالي قال لي اعترف عنده بإيه وقال له أبونا إيه قال له أبونا ده راجل كبير اللي بيحكي له راح لابونا الفاضل ده قال لابونا أنا عشت أغلب حياتي ملحد و... وأنا جاي لك ومش متأكد إن كنت مؤمن ولا غير مؤمن بيقول لي أنا كنت متصور أبونا يعني هيبص لي أنت مجنون ولا إيه جاي لي ليه إذا كنت أساسا ملحد وجاي نص ملحد يعني إنما لقيت أبونا بيقول لي بيضحك في وشي يقول لي يا ابني ما فيش واحد على الأرض ما عداش عليه فترة إلحاد وشك كلنا تحت الآلام ربنا فرحان بيك طب أنا نص ملحد مش مؤمن قوي وماله حبيبي بركة إنك جيت تعال صلي لك وادخل اتناول قال لي الموقف ده خلاني أموت في ربنا وقف الإلحاد تماما في ذهني بعد الدقايق دي ليه؟ لا أبونا مش فاقد الأمل فيه وهو بيقول له أنا ملحد وأنا مش متأكد دلوقتي إن كنت مؤمن ولا لأ بس أبونا قال له ماله عادي عادي ربنا جه للناس دي عاوز أب في النهاية مهما كبرت لأنه كل ما الواحد يكبر يستعيد مشاعر الضعف اللي من 70 80 سنة ربنا يديكم العمر يعني لما كنتوا أطفال صغيرين كان الواحد مقتنع تماما انه صغير وانه لازم حد يعول همه لما بنكبر بتبقى الشعور صعب ليه بعد ما جربت اشيل الناس انا داخل على مرحلة الناس هتشيلني وهبقى طفل بس تقيل فده احساس صعب يا ترى هيستحملوني لما كنت طفل كنت شوية لذيذ لكن وانا كبير يمكن ما ببقاش لذيذ اه بس الوحيد اللي بيستحمل مهما كبرت ربنا عاوز اب مهما نجحت يفضل جنبي وفي ظهري ما يسيبنيش آه يعني اتغش في نفسي ما يسيبنيش اتوه بالنجاح عاوز اب مهما عملت يفضل ابويا ما يقوليش في لحظه ما تقولش انت ابويا من اجمل صلواتنا ابانا الذي تبقى عامل عمايل الدنيا وما تعرفش ولا صلاه وتقول اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا ويسمع عاوز اب مهما اخطات عاوز اب مش مهم شكله لانه بسبب اللي بنعمله لا صورة له ولا جمال يعني ايه تشوهت صورة المسيح كأب النهاردة الناس بتشتم ربنا وبتعيب في ربنا ولا سنه ولا مركزه ولا عمله أنا عاوز أب من النوع اللي يفضل أب إلى الأبد عاوز أب ما يتغيرش وما يموتش عاوز أب ما يتغيرش لأن كل الناس بتتغير الناس بتتعامل معايا زي ما بتعامل معاهم لكن عاوز واحد ما يتعاملش معايا زي ما بتعامل معاه يفضل يتعامل معايا كأب بس وعاوزه كمان ما يموتش لأن لو لقيته مش هستحمل إنه يمشي الحمد لله في أب في كل الشروط دي ما بيتغيرش وما بيموتش استحمل بيشيل اكتشاف هذا الأب يجعل كل واحد فينا يحمل صورة الأب يعني إيه بقى؟ أنا ليه بقولها لكم كخدام وإيه قيمة الموضوع في كونوا رجالا لما أنت تتعامل مع أب بالمعاني دي وتشبع بيها وترتاح لها لازم بعد شوية تبقى أنت كمان من النوع ده من النوع ده يعني إيه يعني اللي قدامك يغلط مهما يغلط أنت ما بتغيرش موقفك يبعد مهما يبعد تفضل مستني يرجع يغلس يزقك يرفص انت ما بتتغيرش ليه لانك جربت تعمل الحركات دي قبل كده ولقيت الموقف الجميل المثالي بتاع الاب اللي بيعمل كل حاجة صح ارجع للاب في الابن الضال ما اجمل صورته هو طالع يجري يحضن ابنه وزي اللي بيحط ايده على بقه يقول له ما تقولش حاجة خلاص الحمد لله على السلامة وبعدين يجري من الباب التاني عشان يحايل البعيد الكبير اللي ايه طالع فيها ومش عاجبه النخوض ويفضل يحايل فيه ولا بيقول له انت قليل الادب ولا ما تربتش ولا لا لا بيقول له بس اخوك كان ميت وعاش طب انا فرحان افرح معايا وبيحايله وهو غلطان مية في المية لإلهنا كل مجد وكرم